بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين أول موضوع في سلسلة الله خلاصي بعنوان معاني الخلاص كلمة خلاص دي كلمة مهمة قوي في الإنجيل مهمة قوي في الفكر المسيحي والبعض بيعتبرها أهم كلمة يعني لما تقول هبشر يقول لك هتبشر بإيه هبشر بالخلاص إيه الخلاص ده ده الموضوع اللي احنا هنعيش فيه يومين ونوصل منه مش انه موضوع عقيدي او عقلي لا ده موضوع بتاع حياتي وحياتي كل لحظة فالموضوع بيتحول من فكر الى ممارسة والى اختبار وحياة على طول لان كلمة خلاص دي جاية كتير قوي في الانجيل وكلمة مخلص جاية كتير قوي وكلمة خلاص عارف لما واحد يبقى تعبان يقول خلصونا بقى فاهمين هي كده يعني السنة دي كله كان حاسس يعني يميني خلصنا وحتى لما تبقى في موضوع عاوز يخلص تقول ايه خلاص خلص ولا ما خلص فاهمين هي نفس الفكرة يعني الكلمة حتى مستخدمة في كلامنا الدارج استخدامات كتير عن اي موضوع بينتهي بيخلص ويخلص على خير يعني أو أي مشكلة بنقول عاوزين لها خلاص نخلص من موضوع الفلاني تعالوا نشوف معاني الخلاص كده بشكل مبسط أول معنى بسيط هو الخلاص في مشكلة يعني التلاميذ لما كانوا في البحر إيه هو مفهوم الخلاص دلوقتي البحر يسكت نوصل بالسلامة فالموضوع دلوقتي مفهوش السماء ومفهوش الحياة الأبدية ومفهوش الخطية الموضوع مش كده دلوقتي الموضوع خلصنا يا رب يعني ايه يعني انقذنا احنا بنغرق ودي بتحصل في حياتنا كتير قوي ان الواحد يبقى بيغرق في وقت بيغرق في مشكلة بيغرق في ضائقة مادية بيغرق في مشكلة قانونية قضائية اذا كلمة خلاص اول معنى تطبيقي عملي بالنسبة لها اي مشكلة بتدخلها بتقول يا رب خلصني او يا رب انقذني معنى تاني الخلاص من عدو لما يكون في شخص مؤذي وبيترقبك انت بتبقى محتاج خلاص او محتاج من يخلصك من يده تذكروا مثلا حكاية حزقية وسنحريب سنحريب ده كان ملك أشور وكان مفتري وكان قوي فعلا كان معاه جيوش جرارة يعني وحزقية ده كان ملك يهوذا وكان على قده يعني في الوقت ده يهوذا كانت منفصلة عن إسرائيل فكان شعب على قده وحوصر يهوذا بجيش حوالي 185 ألف عسكري ما فيش في يهوذا 20 ألف عسكري فطبعا موضوع غير متكافئ ما كان من حزقية إلا أنه ابتدى يصرخ ده في سفر أشعية الكلام يا رب خلص شعبك شوف لك حل احنا مش في ايدينا احنا مش قده احنا تبعك انت مسؤول عننا فأشعية بعت لحزقية يقول له ربنا سمع ما تخافش وبعدين ايه رجع حسن حريب أول مرة حصلت له مشكلة في بلاده فاضطر يرجع وتوعد أنه يعود تاني فعاد تاني بعد كم شهر فحزقية عاد كمان هو تاني الصرخة يا رب خلصني أنا وشعبي أنا مش قد المشكلة والمرة دي بقى إيه الراجل غلط في ربنا سنحريب وربشاقي ده رئيس الجيش بتاعه ابتدى يلبخ في الكلام فقام حزقية بسذاجة قال له رب شوف بيقولوا عليك إيه عشان يعني ايه يقوم ربنا عليه فأشعية بعت له أشعية كان بقى على اتصال بربنا مفتوح فأشعية كان عايش في وقت حزقية الملك كان زي أب اعترافه كده قال له خلاص ربنا بيقول لك اطلع انت منها مالكش دعوة في الليلة دي طلع ملاك موت 185 ألف دي خلاص فكرة خلاص من عدو والعدو بالنسبة لنا هو الشيطان على فكرة عشان مخنا ما يروحش في بشر لا العدو مين لقوى الشر فإذا أنت بتقول له يا رب خلصني من مشكلة وخلصني من عدو المعنى الثالث للخلاص خلصني من مرض أو من ألم لما الواحد يكون موجوع الوجع هيخلص إمتى أهو ده تلقائيا الواحد بيفكر كده الوجع ده هيروح إمتى فبرضه فكرة الخلاص هي خلاص من ألم من ضيقة من وجع زي مثلا المفلوج لما جابوه للمسيح ودلوه كده من السقف الراجل عاوز ايه هو لا يفهم غفران خطاياه ولا على باله أبدية ومخه على قده بس هو راجل مشلول كل اللي عشمان فيه يقوم يمشي فربنا خلي بالكم في اللحظة دي عمل حاجة غير متوقعة ما خلاهوش يمشي في الأول عجب بصله بإعجاب كده هو وزمايله اللي شايلينه وقال له إيه مغفورة لك خطاياك يا رب مش هو ده المطلوب هو ده خلاص برضه بس هو مش في باله ده قال له بس ده عندي أهم كأنه ربنا عاوز يقول له إيه أنا هديك خلاص أهم من الخلاص اللي نفسك فيه أنت نفسك تمشي على رجليك تمشي على رجليك وتروح جهنم في الآخر أنا بقول لك حاجة أغلى بس أنت مش عارف قيمتها خد الغفران وبعدين لما ابتدوا يهمهموا بقى ويقولوا ما هو كلام هو حد شايف فقال لهم انتوا فاكرينها أيسر أسهل إن أنا أقول مغفورة لك خطاياك هقول لكم السهلة قوم يا ابني وامشي فهنا اداله خلاصين فاهمين الخلاص اللي كان نفسه فيه انه يقوم ويمشي ان المرض يقف يخف ان المشكلة تخلص لكن ابتدى يشاور له على خلاص آخر أخطر لأن احنا عادة زي المفلوج ده عينينا على الخلاص المؤقت يعني ايه عاوزين البلد تتصلح عاوزين نطمن الانتخابات هتمشي ازاي عاوزين الأزمة دي تعدي على خير عاوزين العيال تنجح عاوزين المرض يخف يا جماعة في قضية أخطر أخطر جدا مستنيانا بعد ما نمشي هنروح فين دي أخطر كتير قوي من اللي بيحصل هنا ودي اللي شغلة ربنا ولو استوعبتها هيقول لك خد دي الأول وبعدين التانية نتفهم فيه خد المهم الأول الخلاص الأبدي أما الخلاص الأرضي ده نتفهم فيه زي ما هنشوف دلوقتي كمان ندخل بقى في معاني الخلاص من ال... في الروحيات الخلاص من الخطية أو الذنب لما الواحد بيعمل خطية وكل يوم بنغلط مين يخلصني من عملتي طب أنا عملت عملة وحشة طب مين يشطب مين يمسح مين يرجع التاريخ لورا بحيث اليوم ده ما يجيش يعني واحد زي داوود ياما قال خلصني ومخلصي من أكتر الشخصيات اللي استخدمت كلمة خلاص هو غير الخلاص من الأعداء كان عنده أعداء وخلاص من المشاكل كان عنده مشاكل لكن هو كان من متعبه الخلاص من خطيته لأنه هو أجرم في حق الله وفي حق الناس لما زنى وقتلوا طب ما دي دي هم بقى وكلنا أحيانا يجي لنا إحساس بالذنب يعني غير بس الخطية أنا متضايق إني غلطت لا كمان يعقب عليا الشعور بالذنب لو كنت ربيت ولادي أحسن من كده مش كانت النتيجة تبقى أحسن لو كنت في أول حياتي اخترت السكة دي مش كان يمكن دلوقتي كانت تبقى الحكاية أفضل مش لو أنا كنت بصلي أكتر من كده كان يمكن ربنا عمل معجزة وفكها الواحد بقى إيه لو استسلم للأفكار دي يتخنق يبقى عاوز يخلص من الذنب والشعور بالذنب يخلص من الخطية ويخلص من الإحساس بالذنب لأن الإحساس بالذنب أحيانا بيبقى أصعب من الخطية ذاته هنا زي بطرس يا جماعة بطرس لما أنكر طبعا أنا يتهيألي أنه أكيد اتمنى لو كان مات قبلها يعني لأنه اللي عمله ده يعني بأي وش هيبص للتلاميذ ولا العذراء ولو المسيح قام اخطيت في التعبير طبعا هو بطرس كان لسه ايمانه ما اكتملش طب هبص له ازاي بعد ما حلفت ولعنته وقلت ما اعرفوش وش لخبطت الدنيا وبعدين فوجئ بالمخلص بياخده في حضنه يوم القيامه ويقول له خلاص خلاص يا حبيبي خلاص كانها ما حصلتش قد ايه الاحساس ده جميل خلاص ادي الخلاص يعني اتشالت فما فيش داعي تقعد تفتكرها كل شوية وتقول ده أنا عملت وسويت خلاص أنا مسامحك الخلاص من الموت الجسدي يعني إيه لما الواحد يكون مهدد أنه هيموت داخل عملية كبيرة ومتوقع احتمال ريسك عالي أنه يموت أو دخل في حادثة وشاف الموت بعينيه وبعدين يقول لك ربنا خلصني وربنا أنقذني يعني قربت خالص على الموت وأنقذت ده نوع آخر من أنواع الخلاص أنك بتبقى شايف الموت قريب خالص وفجأة ربنا يمد إيده ينقذك وده خلاص زي موسى وفرعون لما دخلوا في جولات كتيرة قوي موسى كان معرض للقتل في أي لحظة طبعا إنما موسى كان إيمانه قوي كان مسلم لربنا وانتهت في الآخر إن فرعون هو اللي مات لكن الشعب الغلبان اللي ورا موسى ربنا استحيا طبعا فده أحد صور الخلاص إن هم ما ماتوش كل شوية يقولوا له أنت واخدنا تموتنا في البرية يا جماعة هتشوفوا المخلص بتاعنا مش هتموتوا مش هتموتوا بت... مش هتغرقوا في البحر مش هتموتوا بسيف فرعون زي ما انتم خايفين مش هتموتوا بالعقارب بتاعت سينا انما للاسف اغلبهم ماتوا في ايه في خطيتهم يعني خلصهم من سيف فرعون وخلصهم من ميه البحر الاحمر وخلصهم من عقارب سينا بس بسبب عدم ايمانهم لم يخلصوا من خطيتهم فهلكوا وده آخر معنى للخلاص وأخطر معنى الخلاص من الهلاك الأبدي يبقى كل اللي فات ده يا جماعة بيعدي علينا كلنا عندي مشكلة عندي عدو خايف أموت آه، عندي وجع أوكي كل ده بقول له رب خلصني يا رب خلصني إنما أخطر شيء مستقبلك بكرة الحياة مش زي دي بقى الحياة اللي زي دي واضرب في ملايين بقى مفتوحة يا ترى هتروح في أنهي اتجاه من يخلصنا من من الهلاك الأبدي دي أخطر ودي لو أدركناها يا جماعة على طول كل اللي فات هنستقل بيه وده أهم رسالة عاوز أقولها في الأول الخلاص من الهلاك الأبدي لو الإنسان استوعبه صدقوني يقبل أي شيء وأي وجع وأي ألم وأي تجربة وأي عدو وأي ظلم وأي موتة بأي طريقة إنما ما يدخلش جهنم انما يخلص الى الابد دي اللي تفضل بقى ايه كبيره قوي في عينيه ومش مستعد يتنازل عنها تعالوا الاول نبدا بفكره انه في قاعده كتابيه كده اللي هي موضوع المؤتمر الله خلاصي او تعبير تاني ليس غيري مخلص ليس غيري مخلص مشكلتنا احبائي ان احنا في الانواع السته اللي قلناها قد نلجا الى مخلصين آخرين يعني واحد عنده مرض يضع كل ثقته واتجاله في دكتور عبقري وكل الدكاترة العبقريين لهم أخطاء محدش ما بيغلطش مش كده أو واحد دخل في مشكلة كبيرة قوي يضع كل ثقته في الفلوس اللي عنده ويتوقع أنها هتحل أي مشكلة واحد كان متكل أنه صاحبه وزير ولا رئيس وزراء في كلنا شفنا النتيجة السنة دي إذا القاعدة الأولى اللي لازم نحتفظ بيها ما فيش غيره مخلص يعني في الأنواع كلها في المرض في المشكلة الصغيرة في مع عدو مع موت مع الهلاك الأبدي هو ما فيش غير ربنا في الأول والآخر ما فيش مانع تستخدم كل أدوات الدنيا وتتعامل مع كل الإمكانيات المتاحة بس ثقتك في إيه لا حاسب من دي الآية تقول إيه أنتم شهود يقول الرب وعبد الذي اخترته لكي شوفوا التعبير ده تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا أني أنا هو قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون إله أنا أنا الرب وليس غيري مخلص تحسوا فيها كده إيه إصرار وإلحاح وتأكيد افهموا اعرفوا صدقوا لا في قبلي لا في بعدي ما فيش غيري ليس غيري مخلص يبقى كل ما مخنا يروح في اي حل تاني يبقى احنا لسه ما امناش ما عرفناش ما فهمناش كفاية انه ما فيش غيره ليس غيري مخلص لو صدقنا دي على كل المعايير اللي قلناها مشاكل البلد ليس غيره مخلص مشاكلنا الشخصية ليس غير مخلص مستقبلنا الأبدي ليس غير مخلص هي نفس القاعدة تعرفوا وتفهموا وتؤمنوا ليس غير مخلص ربنا يسوع طبعا حطها بأشكال كتيرة لما قال أنا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف النهاردة كان إنجيل الراعي في القداس ويقول أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي لا يجوع يعني لو هي أزمة رعاية هو المخلص لو هي أزمة أكل هو المخلص لأن هو الأكل هو مصدر الشبع لو هي أزمة طريق هو الطريق لو هي أزمة حق هي هو الحياة لما قال أنا هو وحط نفسه في كل حاجة معناه أنا هو المخلص whatever بقى المشكلة اللي عندك هي مشكلة جوع ولا مشكلة توهان ولا مشكلة وحدة ولا مشكلة أيا كانت المشكلة هو ما فيش غيري في الآخر لما حط مثلا أنا هو القيامة والحياة أنا هو نور العالم أنا هو باب الخراف بمناسبة باب الخراف دي يقال يعني أن بعض المزارع الفقيرة البسيطة بتاعت زمان كانوا يجمعوا الخرفان في حوش كده والحوش ده محطوط له شوية خشب كده بس عشان ما يطلعوش والبوابة بتاعته ما فيش بوابة ناس غلابة يوم الراعي ينام على الباب فبعد ما يدخل الخرفان يقيل على الباب فلو خروف عاوز يطلع يزوغ هيعمل ايه هيدوس على الراعي فهيدخله ولو حرامي هيدخل هيدوس على الراعي فكده كده اللي طالع اللي داخل هيعدي عليه فقال محدش يدخل إلا من خلالي فطبعا دي معناها ايه انا يداس عليا بس المهم اطمن انه ان انا حارسكم فانا هو الباب تعبير كان غريب شوية يعني ايه هو الباب يعني هو المدخل مش حدش يعرف يدخل الخرفان دي غيره جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص اللي يدخل من خلالي يخلص يعني إيه إن دخل بي أحد يعني لما تلزق لربنا لما تبقى في دير ربنا لما تتشعبط في جلابيه ربنا لما ما يبقاش شغلك غير ربنا لما ما تبطلش تقول يا رب يا رب خلاص انت كده داخل من خلاله ان دخل بأحد يخلص يدخل يخرج يجد مرع يعني داخل خارج ما فيش قلق ليه لانه في ديله الراعي داخل ندخل معاه خارج نخرج معاه وفي الحالتين نجد مرعى فهنا ان دخل بي يعني ان تعلق بي انجيه او اخلصه هنحط 7 رولز سبع قواعد كده عاوزين نحفظهم مهمة قوي في موضوع الخلاص بعض المبادئ كده تبقى واضحة في ذهننا يا جماعة أول قاعدة مهمة أن الخلاص الأبدي أو الخلاص النهائي هو ده قصد الله احنا ساعات يصعب علينا قوي من ربنا لما لا يخلصنا في مشاكلنا مش كده بيحصل أو لا يخلصنا في آلامنا ضيقاتنا أوجعنا أو لا يخلصنا حتى من أعدائنا ونشك بقى في الآيات طب ما هو واعد بالخلاص أيوه هو واعد بالخلاص بس هو فاهمها بطريقة غيرنا هو أهم خلاص شغله خلاصنا الأبدي القصد الإلهي دخلنا كلنا في السماء في السكة هيحصل لكل واحد فيكم إيه حاجات كتيرة قوي تحتاج لخلاص بس مش ضروري ياخد فيها خلاص يعني ربنا يوعدنا كلنا نتقابل في السماء كل واحد هيبقى في سكته مرارات كثيرة وضيقات كتيرة طب ما خلصكش ليه من الضيقات اللي في السكة ده بضيقات كثيرة ايه ينبغي ان تدخلوا ملكوت الله ده دي ضروري انما هو كان قصده ما بيرجعش فيه هخلصك هخلصك بس اللي يهمني اكتر من اللي يهمك انك توصل عندي السماء فأول قاعدة أن الخلاص في المفهوم المسيح أو في فكر الله في قصد الله اللي هو غالبا مش في دماغنا للأسف هو الخلاص النهائي هو الغفران الأبدي هو دخولنا حضن المسيح في السكة كل حاجة مقبولة ومسموحة عند ربنا حتى الذل والغلب بكل أشكاله وماله بس المهم نوصل فهنا القاعدة يقول الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون جميع الناس يخلصون دي إرادة الله فكل لما تقول فلان ليه بيحصل معاه كده افتكر الآية دي لأن دي ما بتتغيرش يعني إيه هو بيحصل كده معاه لأنه يريد أن الجميع يخلصون ليه ربنا ما سمعلوش لأنه يريد أن الجميع يخلصون ليه مطول المشكلة لأنه يريد أن الجميع يخلصون ليه ما بيستجيبش في الوقت اللي بنصرخ وعملنا اللي علينا كمان لأنه يريد أن الجميع يخلصون دي اللي تهمه لكن حكاية بقى النهاردة يعدي ولا ما يعديش دي ما تهمش كتير يقول لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد تعبير آخر لا يشاء أن يهلك أحد لما تفكر في الناس اللي حوالينا افتكر القاعدة دي الله لا يشاء أن يهلك أي واحد من حبايبنا لا يشاء انت في لحظة غضب وضيق ونرفزة وضعف إيمان بتبقى عاوز تقول له انت يعني نسيهم ليه لا معلش هو مش نسيهم هو فاكرهم كويس قوي بس لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوب انت لسه مسافة كبيرة بين قلبك وقلب ربنا بين قصدك وقصد ربنا معنى تاني لما قال في متى واحد ستلد ابنا وتدعو اسمه دي أول بقى الإنجيل العهد الجديد تدعو اسم يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم إذا كلمة يهسوع يه اللي هي يهوى سوع اللي هو خلاص يهسوع أو يهشوع يعني الله يخلص ده شغلته ده اسمه لكن خلاصه هنا من الخطية اللي احنا مش مركزين فيها اللي احنا مش معتبرينها أزمة يعني, يعني يكذب يعني ما تخليني في مشكلة شغلي لا مشكلة شغلك مش أزمة الأزمة كلها في الكذب اللي بتكذبه المصيبة الكبيرة في الخطية إنما أزمة شغلك دي ما مقدور عليها دي سهلة قوي دي حاجة على الماشي فهنا الله يخلص شعبه من خطاياه تاني قاعدة الله يخلصني قادر أن يخلصني الآن إن لم يتعارض هذا مع خلاصه الأبدي يعني إيه معلش فاكرين الست أنواع بتوع معاني الخلاص قلنا خلاص من مشكلة خلاص من عدو خلاص من وجع خلاص من خطية من شعور بالذنب من كل دي حاجات في السك غير الخلاص الأبدي ربنا قادر النهاردة يعدل كل الموازين حد فيكم يشك في دي ربنا النهاردة قادر يعمل معجزة لأي مريض حد فيكم يشك في دي ربنا قادر النهاردة أي مشكلة معقدة يقول كن فيكون تتحل ما عندناش شك مفروض يعني أنه قادر أن يخلص طب لماذا لا يخلص ليه المريض ده ما بيخفش بمعجزة مع أن إلهنا إله معجزات ليه المشكلة دي ما تتحلش مع أن إلهنا قادر على الحل لابد أنها تتعارض مع إيه مع الخلاص الأبدي فاهمين القاعدة الثانية يبقى إن لم يستجب لصرخة الخلاص يا رب خلصنا لأي نوع آخر في السكة ده معناه أنه في تعارض مع القصد الإلهي الأخراني يبقى لو أنا خفيت النهاردة يمكن ما ادخلش السماء فقال معلش استحملوني خليك عيان يا رب ليه ده احنا ولادك معلش أحسن السما تروح خليك عيان طب حل يا رب المشكلة لا بلاش ليه بلاش دول ده أنا مظلوم طب معلش شو ماله أصلها لو اتحلت يمكن ما تدخلش السما خليك كده شوية يبقى دايما كل كلامه في إيه السما الأبدية يبقى القاعدة الثانية الله قادر أن يخلصني الآن عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنسوح المسائل لا دلوقتي ممكن عندوش مشكلة في الوقت ولا القدرة لكن إن لم يتعارض مع خلاص الأبن من هنا سليمان الحكيم كان أدرك شوية الحقيقة دي فقال كلمة جميلة قال صنع الكل حسنا في وقته يعني هي عظمة ربنا مش إنه بيعمل كل حاجة صح لا كمان بيعمل كل حاجة صح في وقتها لأنه ممكن تبقى صح بس وقتها ما يكونش صح صنع الكل حسنا في وقته وجعل الأبدية اللي هي بقى الخلاص النهائي في قلبهم قال لنا حطوا الأبدية في قلبكم عشان تفهموا اللي على أساسها تقدر تفهم أنا بعمل إيه التي بلاها يعني بدونها لا يدرك الإنسان العمل الذي عمله الله من البداية للنهاية يعني لو ما فكرتش زي ربنا في الأبدية مش هتفهم ليه بيحصل كده ملهاش أي تفسير ليه شعب الله يظلم ليه عيالنا يدهسوا بالمدرعات يعني ده فيهم روح الله دول أغنى بشر أغلى ناس عنده ليه يحصل كده يعني ليه تطلع أكاذيب وافتراءات و... وتشتم اسم ربنا وتتشتم رجال الله ليه؟ لا ما تت... كل حاجة معمولة صح وفي وقتها بس ادخل الأبدية عشان تفهم القصد الأخراني اللي على أساسه قد يتأخر الخلاص الأرضي أو الجزئي يقول لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي برضو يعني لما الواحد بيدخل في مرار ويشتهي أحيانا الموت في بعض المرضى من كتر الألم بيطلبوا الموت مش بيطلبوا الشفاء فأنا أذكر أن أحدهم يعني كان بيقول لي طب بتأخر علي ليه أنا مش عاوز شفاء ومش زعلان منه أنا كل اللي بترجاه كفاية الوجع ما كانش في غير الآية دي ترد عليه أنه هذه الضيقة الوقتية تنشئ لنا رصيدك بيزيد حسابك بيكبر أكثر فأكثر أنت عاوزها دلوقتي تخلص ما أسهل أنه ياخد الروح دلوقتي لكن لو استحملت ساعة كمان الرصيد تضاعف ساعة كمان الرصيد زاد فأنت إيه مش واخد بالك فهو حاسبها عارف أنت آخرك قوي إيه قبل ما تخور تماما هيكون إيه خلص هو الموضوع يا بالشفاء يا بالسماء والاتنين أحلى من بعض لكن هنا الضيقة الوقتية تنشئ لنا إيه أكثر فأكثر يبقى الموضوع بيحسب عند ربنا ثقة المجد أبدي آية تاني تقول خلصني يا الله لأن المياه دخلت إلى نفسي يعني أنا جبت آخري على فكرة دي بنقولها في خارجات الرجالة كأننا بنصرخ صرخة المنتقل نقول له أنا جبت أخ تعبت قوي يا رب فهنا يقول له أنا بس جبت لك أستجيب أهو أنا بخلصك أهو ياخد روحه غرقت في حمأة عميقة وليس مقر دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني يبقى الواحد تعبان قوي وجايب آخره وفي الوقت المناسب ربنا يتدخل يبقى القاعدة الثانية الله قادر أن يخلصني من أي مشكلة أو أزمة أو ضيقة أو مرض أو أو أو لكن بيراجع الأول تتعارض ولا ما تتعارضش مع خلاص الأبدي قاعدة ثلاثة الخلاص يحتاج دائما إلى كلمتين إيمان وتوب دي قاعدة مهمة جدا الخلاص يحتاج إلى حاجتين أساسيتين إنك تصدق وتصلي وتصلي طبعا أنت بتصلي بتصرخ فهي دايما معاها مشاعر توب يعني دخلت في مشكلة كبيرة ربنا هيفضل مستني شوية عاوزك توصل انك تصدق ان مفيش حل غيره وعاوزك تقول له سامحني انا استاهل اللي انا فيه بس خلاص بقى كفايه يبقى لازم توصل لدول الاول بعد كده نرجع لقاعده اتنين يعني ايه بعد ما توصل للايمان والتوبه نشوف لو لم تتعارض مع خلاصك الابدي هتلاقي الحل معجزه بسهوله جدا اقولها تاني ربنا بيجيب لنا مشكله أو أزمة أو مرض أو ضيق أو أو أو نوع من الحاجات اللي في السكة دي عشان توصل إلى إيمان وإلى توبة لما توصل للإيمان والتوبة أنت تستحق الخلاص الآن تستحق الخلاص الآن ترجعنا القاعدة اتنين فاهمين ازاي إن لم يتعارض مع خلاصك الأبد فهمتوها ولا عقدتها شوية حتى بقى فيزياء كده ولا نشوف يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه لم يرسل الله ابنه ليدين العالم بل ليخلص به العالم المسيح جاي عشان الكلمة دي المسيح جاي مخلص تعرفين أصغر قانون إيمان في القبطي بنقوله كلنا في الصلاة من غير ما نحس جي أك إي أكسوتي إمون عارفينها اللي بتتقال في بشفاعة أك اي اي اصغر اي ده حرف حرف بيعني فعل جه اي جه فالمسيح جه ليه وخلصنا ادي الايمان المسيح زي اك اي اكسوتي امون يعني جه وخلصنا ده قانون الايمان بتاعنا ده اللي احنا عايشين فيه المسيح جه يخلصنا فهو شغلته ليس غيره مخلص إنما بيستنانا إن إحنا نصدق يقول هنا بقى الذي يؤمن بي لا يدان الذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن بابن الله باسم ابن الله يبقى يحتاج إلى خلاء إلى إيمان كلنا نحتاج إلى إيمان في المشاكل العادية نحتاج لإيمان في الأمراض بنحتاج لإيمان في الظلم بنحتاج لإيمان في وجود عدو مزعج بنحتاج إلى إيمان في مشاكلك مع نفسك الشخصية ضعفاتك وخطاياك تحتاج انك تصدق تحتاج كمان ايه ان احنا نتوب لما بقول بطرس وعظ اول وعظه في سفر الاعمال و واتخبط في اليهود ما كانش همه بقى ممتلئ بالروح القدس وقدامه الافات وعظ ختم الوعظه بالكلمتين دول فليعلم يقينا فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا لما سمعوا نخسوا, نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع سؤال مهم أو نعمل إيه طيب بوظنا الدنيا صلبنا المسيح نستاهل جهنم 100 مرة طب نعمل إيه شوفوا الكلمة قال لهم بطرس إيه توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا الروح القدس لأن الموعد ليكم يبقى الخلاص يحتاج إلى توبة عشان تتمتع بخلاص لابد أن تؤمن وتتوب تتوب هنا تعبير التوبة دايما هو الصلاة يا جماعة التوبة اكسبرست ببساطة يا رب سامحني هي كده التوبة رجوع لله التوبة مش دايما بتبصوا على أبونا في الآخر لا أبونا ده آخر خطوة ده لا التوبة مين اللي هي صلاة موقف صلاة سامحني يا رب لأني أنا أنا غلطان أنا وحش فاعترافك قدام ربنا أنك غلطان وتمسكك أن ربنا هو الحل أنت عملت اللي عليك أنت كده ده الموقف الصح في أي حاجة تحتاج خلاص أي أزمة تحتاج إلى مخلص قاعدة أربعة نراجع فاكرين القاعدة الأولى أنه قصد الله خلاصي الأبدي القاعدة الثانية خلاص الله جاهز أي وقت إن لم يتعارض مع الخلاص الأبدي القاعدة الثالثة الخلاص يحتاج مني دايما إلى إيمان وتوبة القاعدة الرابعة الخلاص خبرة يومية لا تكمل إلا في السماء يعني إيه واحد يقول مش هيجي وقت ناخد أجازة من الموضوع ده والدنيا تمشي سهلة ولذيذة كده هيجي بس مش هنا هيجي الوقت اللي إيه مفيش مشاكل ومفيش أعداء ومفيش خطايا ومفيش نكد ومفيش قلق ومفيش حد بيغيظ حد هيجي بس ده مش في الأرض فما تعشمش مش هيحصل انك طول ما انت ماشي على رجليك على الأرض ان الدنيا هتبقى جميلة قوي لا مش هيحصل لأنها لو حصلت هتمسك في الدنيا زيادة وربنا مش عاوزك تمسك فيها إذا الخلاص ده خبرة يومية يعني هتطلع من حفرة لحفرة عادي من مشكلة لمشكلة من أزمة لأزمة من خطية لخطية من طبيعة الحياة الأرضية كده عشان تفضل طول الوقت الاتيتيود بتاعك خلصني فاهمين الفكرة؟ عشان يفضل دايما موقفك طالب الخلاص يبقى لازم الحياة تمشي كده فهي خبرة يومية بمعنى ايه عشان كده احنا شوية ما نحبش ابدا لما واحد يقول انا خلصت التعبير ده عليه علامة استفهام خلصت يعني بقيت عمرك لن تحتاج إلى خلاص مش هتبقى في أزمة وتقول له ارحمني يا رب خلصني يا رب طب ازاي حتى أزمة على الأرض مش هتقدر تبقى اتزحلقت في خطية وبتقول له يا رب شيل عني الذنب اللي عملته ده يعني ايه خلصت خلصت وتخلص طب وماله انا مصدقك انك خلصت من اللي فات بالتوبة طب واللي جاي ما زلت تحتاج الى خلاص خلصت أو خلصت مشكلة لسه في مشاكل تاني خلصت مرحلة لسه في مراحل تاني إذا الموضوع مستمر وعشان كده الكتاب المقدس يستخدم فعل الخلاص عادة في كل الأزمنة يستخدمه في الماضي والمضارع والمستقبل الآية دي جميلة بس شيل كلمة النجاة وحطه خلاص هي هي أصلها يقول الذي نجانا من موت مثل هذا كان بولس معرض هو وفريقه للاغتيال في آسيا الصغرى كانوا بيقول حاربت وحوشا في أفسس كان معرض انه يغتالوه وكان مضغوط نفسيا جدا لأنه خايف على أولاده وما بيخافش على نفسه نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي الفرق بين نجانا وينجي ها عربي ها ماضي مضارع الذي لنا رجاء فيه أنه إيه سينجي دخلنا كمان في المستقبل يبقى العملية مستمرة مش قال خلاص نجانا لا نجانا وينجي وسينجي هنفضل طول العمر كده دايما ننتظر هذا الخلاص يقول الذي خلصنا هي جايه بفعل ماضي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد القصد اللي احنا حكينا عليه في الأول والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية يعني إيه المسيح خلصنا هنا لما تتقال كده مقصود بيه أنه جه فدانا على الصليب بمعنى هو إيه دفع الثمن هنا خلصنا مش مقصود بيها احنا خلصت القصة لا ما خلصتش إنما من ناحيته هو هو عمل كل المطلوب دفع الثمن كامل فخلصنا احنا دلوقتي بنتمتع بهذا الخلاص يقول إذا يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعادة كملوها انتوا دقتوا الخلاص في المعمودية ودقتوه في التوبة ودقتوه في التناول ودقتوه في الصلاة ودقتوه في مشاكلكم كل واحد دخل في مشكلة وقال له يا رب وربنا فكها إذا انتوا مش جداد على الخلاص يا ما دقتوا خلاص الله تمموه للآخر عشان نوصل للقصد الإلهي خلصنا الأبدي لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا هذا الخلاص الأبدي فاهمين؟ هيفضل يزقك على ما تكتفيش ان المشكلة خلصت بص على السماء بص على القصد الاخراني قاعدة خمسة الخلاص نعمة مجانية تحتاج الى جهاد الخلاص نعمة مجانية بمعنى ايه محدش فينا يستاهل الخلاص محدش فينا يستحق ان ربنا يخلصه ما عملناش حاجة ومش هنعمل حاجة تستاهل ان ربنا يموت عشان لا لا طبعا او نستاهل بيها ندخل السماء هي في الاخر هدية انما مع كونها هدية مع كونها نعمة نعمة جفت تحتاج الى جهاد ليه عشان كتعبير شكر كتعبير تقدير بمعنى طب ليه مش كل الناس هتخلص بما انها نعمة مجانية الايمان نوع من الجهاد لأن الإيمان يتتبعه مش هغلط تاني يا رب بعد كل اللي انت عملته يبقى أنا بجاهد ضد الخطية بالطريقة دي أستاهل النعمة فاهمين الفكرة ماشية ازاي شوفوا الآية تقول ايه لأنه تعلق بي أنجيه طب هو عمل ايه تعلق لكن هو ما يعتبرش عمل حاجة تمن الخلاص ها؟ لكن عمل حاجة لأنه لو لم يتعلق لن يخلص فهمتوا الفكرة؟ يبقى التعلق بالمسيح نفسه ما هو ده اللي بنسميه جهاد الجهاد مش معناه انك انت هتغير الكون وهتغير طباعك وانت مش في ايدك حاجة انت متعرفش تغير شعرة واحدة انت بس كل المطلوب تتعلق به لانه تعلق بي وخلص ارفعه لانه عرف اسمي عرف اسمي ده جهاد تفضل تقول له يا رب يسوع مخلصي يدعوني هذا جهاد فأستجيب له معه أنا في الشدة أنقذه أمجده من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي يبقى تعلق ويصرخ هو ده اللي احنا بنقول عليه جهاد لكن هي في الآخر نعمة مجانية يقول إنكم الآن عارفون الوقت إنها ساعة نستيقظ فيها من النوم إنها الآن ساعة نستيقظ فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان دي تعبير دقيق لبولس ليه لأنه ممكن واحد يقول له خلاصنا دلوقتي أقرب من زمان ده كلام مش الخلاص خلص وقت المسيح ما فدانا يقول له الخلاص مستمر إنما أقرب لينا كل ما بنقرب من نهاية العمر الواحد بيحس إن إيه هانت هانت على إيه على الخلاص الأبدي مش على إن المشاكل تقل لا المشاكل بتزيد بالعمر بتزيد مش بتقل لكن الخلاص الأبدي بنقرب منه بالعمر فخلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار يعني الفجر قرب يطلع يلا نعمل ايه بقى شوف التعبير ده فلنخلع أعمال الظلم أدي الجهاد ونلبس أسلحة النور كفاية نوم كفاية دلع كفاية شر تعالوا نلبس النور نعمل الصح يقول نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نأن في أنفسنا ده بيكلم مؤمنين بيقول احنا خدنا باكورة الروح خدنا الروح القدس فاحنا دلوقتي مؤمنين وخدنا الروح القدس ومع هذا نئن يبقى الخلاص مستمر متوقعين التبني فداء أجسادنا عاوزين نخلع الجسد ده ونرتاح بقى اللي هو الخلاص الأخير أو الأبد لأننا بالرجاء خلصنا والرجاء المنظور ليس خلاص يعني إيه هنفترض بنعمة ربنا مش نفترض بإيمان إن البلد دي اتصلحت خالص يبقى ربنا خلصنا ومع هذا إيه مش هو ده اللي احنا عاوزينه بس لا لسه طبعا الرجاء المنظور ليس لو نظرنا بعينينا خلاص بلادنا هيبقى حاجة جميلة قوي لكن لسه عينينا على السماء مش ده آخر المطاف لسه الطلب الأهم فبالرجاء خلصنا يعني هيفضل لسه المستقبل شغلنا أكتر ما ينظر الإنسان ما ينظر أحد كيف يرجوه أيضا لو أنت شايف حاجة وصلت لها طب هتترجاها ليه قاعدة ستة اللي قبل الأخيرة الخلاص يقدم لنا في الأسرار المقدسة يعني إيه حتى بنسميها وسائط الخلاص ربنا عمل قنوات شانلز كده يدلق بيها الخلاص على البشرية ربنا جاي مخلص وعاوز يخلص البشرية احنا اتفقنا من أول قاعدة لا يشاء أن يهلك أحد يريد أنها الجميع يخلصون فدي قضية ربنا عمل لها قنوات لما الواحد يآمن ويتوب يبقى دي قاعدة قبل دي لما الواحد يآمن ويتوب يتمتع بالنعمة أو بالخلاص من خلال الأسرة إزاي؟ إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله طب عشان يتولد لازم إيمان وتوب إن كان أحد إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة فيكم مفيش خلاص دي محتاجة إيه إيمان وتوب لما يقول مثلا تقوى يبني بالنعمة التي في المسيح يسوع ده بيكلم أسقف وما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء هيرسم كهنة بعد منه يكونون أكفاء يعلم إذا الأسرار هي قنوات الخلاص لكن عشان نتمتع بالأسرار لازم نكون الأول إيه عندنا إيمان وتوب واضحة القاعدة الأخيرة الخدمة هي وسيلة توصيل الخلاص للناس القاعدة الأخيرة الخدمة بين قوسين الحب ما هو الخدمة يا جماعة هو التعبير الأمثل لأعظم وصية هي كلمة حب حبوا الناس ربنا قال حبوا الناس احنا بقى بنفهم حبوا الناس يعني مشاعرنا مش كلام بقى صغير ملوش لازمة لا حبوا الناس عند ربنا يعني خدموا الناس يعني تعبوا مع الناس فالخدمة في المنظور الكتابي هي واسطة للخلاص وتوصيل الخلاص بمعنى ايه لما بتخدم الناس انت ماشي في سكة خلاصك انت ماشي صح لانك بقيت ناسي نفسك ومطوع قدراتك للناس كده ابتديت تتظبط على سكة السماء طول ما انت حياتك خدمة هقولها تاني طول ما انت حياتك خدمة بقى ده اللي شغلك بقيت عايش لحساب الآخرين انت اتظبطت كده على الموجة المظبوطة بتاعت الخلاص يبقى انت رايح السماء وانت رايح في السماء عن طريق خدمتك تعبك هتكسب ناس تاني للخلاص ودي تؤكد بقى خلاصك انت كمان ده انت مش بس هتدخل السماء ده انت داخل السماء ومعاك هلمة معاك يبقى انت كده ماشي صح قوي فالقاعدة الأخيرة ان الخدمة او الحب ضرورية للخلاص يقول كيف يكرزون إن لم يرسلوا كما هو مكتوب ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات تصوروا ما قالش المبشرين بالمسيح يعني الجماعة اللي راحوا مثلا بلاد دول يعالجوا الغلابة ويتعبوا وكتير منكم بيطلع قوافل انتوا مش بتبشروا علنا بالمسيح لكن انتوا بتبشروا بكلمتين بالسلام وبالخير يعني الكتاب بيقول ما أجمل أقدامكم سلم رجلك لمجرد انك بتعمل خير وسلام لان ده له تأثير اندايركت ممكن يوصل الناس دول كمان للمسيح للخلاص الابدي إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله لأنه جعل الذي لم يعرف خطية جعله خطية لنصير نحن بر الله فيه يعني تعالوا نشيل الخلاص ده ونديه للناس يبقى احنا سفراء السماء أو سفراء الخلاص بنقول للناس يا معانا خبر حلو معانا أبدية نقدر نديها لكم معانا خلاص أبدي مش معانا وعد بالشفاء خلي بالكم مش معانا وعد بحل المشاكل مش معانا وعد بالخلاص من أعدائنا على الأرض لكن معانا وعد بدخول السماء فاحنا معانا خلاص بجد بس حسب قصد الله الخلاص الأبدي ده اللي عاوزين نهديه للناس إن آمنوا وتابوا ودخلوا في السكة لإلهنا كل مجد وكرم الأبدا